مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث كنا نتكلم في المرة السابقة والتي قبلها عن قطعة نصف الليل التي تقول هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل رعوب وسعد من أجل كثرة ذنوبي لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة لأن التراب في القبر لا يسبح ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي للمخلص بالتوبة إلى آخره توبي يا نفسي التوبة هي مسألة للكل ليست التوبة فضيلة للمبتدئين وإنما فضيلة لجميع الناس حتى للقديسين لأنه ليس أحد خاطئ وإن كانت حياته يوما واحدا على الأرض فما دام كل إنسان يخطئ إذا كل إنسان يحتاج إلى توبة ما دام كل إنسان يخطئ إذا كل إنسان يحتاج إلى توبة القديس يخطئ والشخص العادي يخطئ ويوجد فرق بين خطية الشخص العادي وخطية القديس جايز القديسين عندهم خطية إهمال أو جهل أو أخطأ في ممارسة الوسائط الروحية قد قلت صلواته أو أصوابه أو تأملاته بينما الشخص العالمي يخطئ بأنه يقع في زنا يقع في سرقة إلى آخره لكن كل إنسان في الدنيا يحتاج إلى توبة كل إنسان في الدنيا يحتاج إلى توبة وإذا عرفنا أن الخطية ممكن تهلك الإنسان إذا يلزم كل إنسان أن يتوب لكي تغفر له خطاياه والقديسون يسمون التوبة كأنها معمودية جديدة تمحو خطايا الإنسان كلها بيقول توبي يا نفسي لأن نفس الإنسان هي السبب ما نفتكرش إن الخطايا اللي بتجيلنا تكون أسبابها هي الأسباب الخارجية فقط إنما السبب الأصلي إن نفس الإنسان من جوه مش سليمة نفس الإنسان من جوه مش سليمة في ناس كتير بيجعلوا العيب في الظروف الخارجية اللي بتحيط بالإنسان لكن العيب في نفس الإنسان من جوه توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة كويس إن الإنسان يدعو نفسه إلى التوبة بدلا من أن يدعوه الناس من الخارج كل ما يكون دافع التوبة نابع من القلب من الداخل كل ما كان أفضل وأقوى كل ما كان دافع التوبة نابع من القلب من الداخل كل ما كان أقوى على رأي المثل اللي بيقول اللي ما يجيش من نفسه سواء تعبان يا ريت الإنسان من داخله يوجد فيه شعور بأنه يبكت نفسه ويدعو نفسه للتوبة كتير من الناس يدعوهم الوعاظ ويدعوهم الكهنه ويدعوهم المرشدون والمعلمون لكن افضل انسان الذي يدعوه قلبه من الداخل ان يتوب توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنه يا ريت كل انسان بين الحين والاخر يجلس الى نفسه ويقول لها توبي يا نفسي لو جالك واحد من بره وقال لك يا اخي ما تروح تتوب يمكن تزعل منه وتاخد على خاطرك لكن لما تقول لنفسك توبي يا نفسي بتقبل الكلام من نفسك توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكن لماذا يتوب الانسان ليه نفسك تتوب مين الشخص اللي يقول لنفسه توبي في انسان محبته لله بتكون غالبه جدا وقلبه يلتهب كما بالنار فاذا اخطا خطيه يتعب تعب شديد وضميره يبكته ويقول توبي يا نفسي وفي انسان الخطيه حطمته وبهدلته وشاف نتائجها الرديه وشاف التعب اللي تعبه بسبب الخطيه وايه المصايب اللي جرتها عليه فيقول توبي يا نفسي وفي انسان الخطيه جابت له فضايح وكشفته امام الناس فبيتعب من هذا وبيقول توبي يا نفسي وفي انسان بيجيله مرض يذله ويتعبه ويفتكر ان الموت قد قرب عليه فيقول توبي يا نفسي وفي انسان بتجيله مشاكل وضيقات وتجارب ويقول هذه المشاكل والضيقات والتجارب دليل تخلي الله عني فيصرخ ويقول توبي يا نفسي يا ريت الانسان في كل وقت يقعد لنفسه ويقول توبي يا نفسي عايزه قاعده بين الانسان وبين ذاته الابن الضال اللي خلاه يتوب انه وجد فرصه انه يقعد مع نفسه ويقول توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنه القديس اغسطينوس فضل تايه في الدنيا لغايه لما جلس الى نفسه في بعض الاوقات وقال لها توبي يا نفسي يجب ان الانسان يبتدي يكره الخطيه انتم يا اخوتي ان كنتم تلتزون من الخطيه لا يمكن ان تتوبوا عنها ان كان الواحد بيلتز من الخطيه مش ممكن هيتوب عنها في التزازه بالخطيه هيمارسها مرات ويعيدها ولا يمكن يطلب التوبه كمان الانسان المقتنع بالخطيه لا يمكن هيتركها فتحتاج انك انت تقنع نفسك لكي تترك الخطيه وتقنع نفسك لكي تكره الخطيه وحتى ان ما اقتنعتش يجب ان تغصب نفسك وتتعب من اجل الله توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنه يعني توبي ما دام عندك فرصه لغاية دلوقتي لسه ربنا أبقاكي في الحياة توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة لأن التراب في القبر لا يسبح ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر يعني بعد ما الإنسان يخش القبر ويتحول إلى شوية تراب مش معقول التراب هيسبح ربنا بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي للمخلص بالتوبه انهضي من رقاد الكسل انا اريد ان اسال انفسنا مين فينا لم يحيا في كسل في حياته الروحيه مين فينا انهضي من رقاد الكسل الشخص الروحي باستمرار حواسه مستيقظه باستمرار افكاره متنبهه لله يرقب كل شيء بوضوح واخد باله من نفسه وصاحي لخلاص نفسه في احد القديسين بيقول الخطيه احيانا يسبقها الغفله والتواني والنسيان الشخص اللي ماشي في غفله وتواني ونسيان مش حاسس بنفسه عايش في رقاد الكسل رقاد الكسل جايز يكون رقاد للكسل بالنسبة للروح وبالنسبة للجسد بالنسبة للروح وبالنسبة للجسد فاسأل نفسك هل جسدك ماشي في كسل وفي رقاد كتير من الناس يكسلوا عن الصلاة ويقول تعبان مش قادر أقف تعبان مش لاقي وقت تعبان مش قادر اصحى ماشي في رقاد الكسل مثل هذا الإنسان اللي عايش في كسل كيف يرث ملكوت الله ملكوت الله لا يمكن أن يكون للكسالة لا يمكن أن يكون للكسالة لازم إنسان يتعود اليقظة باستمرار آباؤنا القديسون كانوا يسهرون طول الليل للصلاة طول الليل طول الليل سهرانين يتسمع صوتهم وقلاليهم كانت زي أبراج الحمام بيخرج منها التسبيح في كل ساعة القديس أرسنيوس لما كان ينام ساعة كان يبكت نفسه عليها كان يبكت نفسه عليها احنا بندلل انفسنا والغريبة ان العلماء في ايامنا يقول لك الجسد يحتاج لثمان ساعات يحتاج لسبع ساعات يحتاج لست ساعات ويفتكروا لو الانسان ما نامش المدة دي كلها يجرى له حاجة بينما بالعكس نحن نعلم ان القديسين اللي عاشوا في سهر كانت صحتهم افضل بكثير من صحه الذين يعيشون الان والسهر ليس معناه ان الانسان يظل مستيقظا بالجسد ولو في احاديث بطاله انما السهر معناه انه يسهر مع الله يسهر مع ربنا انت لما بيكون في برنامج بيستهويك بتقدر تسهر له بالساعات ولما أحاديث بتستهويك بتقدر تسهر لها بالساعات ولما دراسة معينة بتستهويك أو شهادة من الشهادات بتسهر لها بالساعات فهل يستهويك الله لكي تسهر معه؟ يا ريت كل واحد فيكم يعلق ورقة كده على السرير بتاعه يكتب فيها الآية الآتية أمليكوا الآية دي تكون معاكوا طول الأسبوع ورقة صغيرة كده يكتب فيها أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة السيد المسيح بكت التلاميذ لأنهم لم يستطيعوا أن يسهروا معه ساعة واحدة. قيل عن السيد المسيح إنه كان يقضي الليل كله في الصلاة. مين فيكم ما سمعش الآية دي؟ كان يقضي الليل كله في الصلاة. ولم نسمع ان السيد المسيح كان له جسد ضعيف او جسد مريض كان يقضي الليل كله في الصلاه السهر بالليل تدريب جميل جدا يا ريت تمرنوا نفسكم عليه انصحكم في الاجازه الصيفيه انكم تحفظوا صلوات وتحفظوا مزامير عشان لما تسهروا تقدروا تصلوا بيها بدون ما تفتحوا كتاب لأن في إنسان ما يقدرش يفتح كتاب في الضلمة وفي إنسان ما يقدرش يفتح كتاب قصاد الناس وفي إنسان ما يقدرش يكشف نفسه وهو بيصلي فكل ما يكون حافظ يقضي الليل كله في الصلاة بلاش يقضي يقضي وقتا معينا في الصلاة دون أن ينكشف عايز مثلا كتدريب من التدريب إن الواحد ياخد له في الليل وقت طويل يقضيه مع ربنا وقت طويل يعمل لنفسه وقت للقراءة ووقت للتأمل ووقت للصلاة ووقت للهزيز في ربنا يا ريت كل واحد فيكم يقعد يحاسب نفسه كيف أقضي الليالي كيف أقضي الليالي يعني السؤال ده عايز أسأله وأنتظر كده نص دقيقة كل واحد يفكر كيف نقضي ليالينا ازاي بنقضيها فكروا معايا كيف نقضي ليالينا في سمر في له في احاديث في ناس كثيرة ناس في كلام في نوم في ايه في اكل وشرب في نزهات في تسالي بنقضي الليل في ايه ما هو مركز لياليكم في قلب الله عندما ياتي الحاصد العظيم لكي يجني ثمرا من لياليكم ما هو الثمر الذي يجنيه هل النوم لذيذ بالنسبه لكم هل النوم الذ من المسيح هل اصدقائكم الذ من المسيح هل ليالينا تتحول الى خطايا هل ليالينا تتحول الى احلام شريره واحلام نجسه هل ليالينا للجسد ام للروح انهضي من رقاد الكسل وتضرعي للمخلص بالتوبه انا يا اخوه عايز ان احنا نصحى نصحى لنفسنا نصحى لنفسنا الوقت اللي ضيعناه من حياتنا راح فين قل لنفسك انهضي من رقاد الكسل انهضي من رقاد الكسل جميله جدا الايه اللي موجوده في مزمور من مزامير النوم بتقول اذكر يا رب داوود وكل دعته كما اقسم للرب ونذر لاله يعقوب اني لا ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراشي ولا اعطي لعيني نوما ولا لاجفاني نعاسا ولا راحه لصدغي الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لاله يعقوب الايات دي نهرب منها فين لا ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراشي ولا اعطي لعيني نوما ولا لاكفاني نعاسا ولا راحه لصدغي الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لاله يعقوب فين موضع ربنا تجد له موضع في قلبك وموضع في فكرك وموضع في حياتك فين ربنا في حياتك فين ربنا في لياليك ده الناس بياخدوا الليل كله للهو وللعبث وللمجون ويقعدوا يغنوا طول الليل ويقولوا يمدحوا في الليل فاحنا كما لو كان الليل ده بتاعهم هم الليل ده بتاع المغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات ودور اللهو الليل سمعته ضاعت في ايامنا ديه لدرجة النوادي اللي- الليلية كلمة واحد راح من النايت كلاب يعني راح مكان عابث حاجة مخجلة النوادي الليلية أو الملاهي الليلية دي حاجة بتاعت العالم بتاعت الشيطان أو يقول لك دول من بتوع الليل فين انهضي من رقاد الكسل نحن نريد ان نغزو هذا الليل نريد ان نغزو هذا الليل الذي استعمرته الخطيه نغزوه ونعيد ملكيته للرب لان الاعداء داسوا اراضيه واخذوا كل حصونه هدوها الليل ده راح كان بتاع ربنا زمان أيام الآباء القديسين اللي عاشوا في البرية كان الليل ده بتاع ربنا أيام داوود النبي يقول إيه في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون وباركوا الرب في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون وباركوا الرب الليل في هدوءه في سكونه في صمته الليل في هدوءه في سكونه في صمته الليل في قلة مشغولياته إن كان العالم أخذ منك النهار اشتراه منك وادالك ما هي بداله فالليل لسه بتاعك لسه ملكك تتصرف فيه زي ما انت عايز واحد يقول أنا لا أملك نهاري أقول له صحيح لا تملك نهارك العالم اشتراه منك واداك ثمنه لكن الليل تملكه فلماذا لا تعطي الليل لله كل الذين لا يعطون الليل لله لا عذر لهم لا عذر لهم على الإطلاق يقولوا إيه يعتذروا يقولوا إيه طب النهار مشغول والليل ترد تقول إيه النهار مشغول والليل الليل مش مشغول الليل فاضي ده بتاع ربنا واحد بيقول انا تعبان بالليل تعبان بالليل عشان ضيعت نفسك بالنهار فاصبحت بالليل بتحصد تعب النهار وماذا تستفيد من تعب النهار يعني النهار يضيع نفسه ويترك لليل الكسل والتعب وال... والوقت الذي لا يصلح لشيء يا اخوتي اكتسبوا صداقه الليل اكتسبوا صداقه الليل اجعلوا لياليكم لكم وليس عليكم اجعلوا لياليكم لله أنا فاكر في مرة من المرات كنت لسه راهب جديد وبعدين كانت ليلة قمرية جميلة كده والواحد قال يسهر فيها في الدير وال... واتمشيت في الدير كده حوالي الساعة واحدة بالليل ولا اتناشر ونص بالليل ولا اتنين بالليل وبعدين قلت يا سلام في الوقت ده اللي يكونوا كل الناس نايمين كل الناس نايمين وربنا مش لاقي حد يكلمه لما واحد يقف يكلم ربنا يبقى هو الصديق الوحيد اللي ربنا فضيله شعرت بلذة كبيرة أوي ربنا فاضي كل الناس نايمين وما بيكلموش ربنا وواحد يقف كده يكلم ربنا كان ليا نفسي ان الكل يصحوا ويكلموا ربنا عشان دل... عشان الكل نايمين العالم كله نايم الساعة 2 بالليل مين صاحي؟ يا دوب اللي عندهم نبطشية في السكة الحديد ولا التلغراف ويمكن نايمين احنا عارفين لكن ده وقت بتاع ربنا داوود النبي كان ناصح في النقطة دي كان يقول ايه في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك صاحي بالليل الكنيسة المقدسة لم تسمح إن الجسد يكون نايم طول الليل فعملت صلاة نصف الليل يصليها الناس وفيها ثلاث هجعات والمسيح ما نعرفش ربما يأتي في الهزيع الأخير من الليل احنا ايه اللي عرفنا يأتي نهارا أم ليلا أم صياح الديك لا نعرف ده الخمس عذارى الحكيمات بيقولوا في نصف الليل صار صوت هو ذا العريس قد أقبل طب لما يصير صوت في نصف الليل هو ذا العريس قد أقبل مين يخرج لاستقباله ناس يقولوا لا ده الليل ده احنا سايبه سايبين فيه نصف الكرة الغربي يسبح ربنا عشان بيبقى عندهم نهار طب وانتوا اللي في نصف الكرة الشرقي يبقى بينكم وبين ربنا مفيش معاملة انهضي من رقاد الكسل وتضرعي للمخلص بالتوبة صدقوني إن الذي يسهر بالليل يعطيه الرب بركة عظيمة بالنهار يقول ماري إسحاق إن صلاة واحدة تقدمها بالليل أحسن من مئة صلاة بالنهار لأنك بتصلي في هدوء وفي سكون وبعيدا عن المشغوليات وبعيد عن ضوضاء العالم وضجيج العالم العالم مل الضوضاء وهمد ونعس ونام واستيقظت أنت أيها الجبار وسيفك على فخذك لكي ترفع صلاة إلى الله استيقظي من ركاض الكسل وتضرعي للمخلص بالتوبة في كتير من القديسين كانوا بيبكتوا أنفسهم إن يمر عليهم وقت طويل بالليل ما يكلموش ربنا طب أعود وأحسب حياتنا مرة أخرى أعود وأحسب حياتنا مرة أخرى اليوم فيه 24 ساعة ننام 8 ساعات يبقى تلت اليوم ضاع نوم تقول لي عمر 30 سنة أقول لك 10 سنوات منهم راحوا نوم نوم كامل يبقى أنت عشت 30 سنة تلت حياتك نوم والتلت التاني 8 ساعات شغل على حسب قوانين العمل بعت هذا الوقت واشتريت ثمنه مرتب او تلميذ او غيره طب وفضل التلت اللي فاضل التلت اللي فاضل تقول عندي اكل وعندي واجبات عائليه وعندي واجبات اجتماعيه وعندي زيارات وعندي شغل وعندي له طب وفضل ايه ما الذي بقي في حياتك ايه اللي فضل في حياتك من جمال الليل إن الكنيسة كانت في كثير من الأوقات تعمل ليالي كيهكية تسهر طول الليل في الكنيسة سهر وفي ناس كانوا يعملوا اجتماعات صلاة بالليل وفي ناس كانوا ياخدوا فترات روحية بالليل اسهروا وصلوا لأن صوت المسيح يناديكم باستمرار أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة لو الآية دي متعلقة على سريرك هتبكتك كل يوم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة المسيح بيبكتنا بيقول حتى ساعة مجرد ساعة مش قادر هما اللي يجي بالليل يقول أبانا لازم السماوات تتقدس اسمك وخلصت في تلت دقيقة بس خلاص هو ده علاقتك بربنا الذي يقضي فترة طويلة في الصلاة بالليل يقدس فراشه ويقدس أحلامه ويقدس أفكاره ويبيت ليلة طاهرة مقدسة أمام الله الأفكار اللي صلاها بالليل والقراءات اللي قراها بالليل بتنغرس في عقله الباطن طول ما هو نايم تقدس فراشه وتقدس نومه وتقدس أحلامه وتقدس أفكاره صلوا كثيرا قبل أن تناموا واقرأوا كثيرا قبل أن تناموا وتاملوا كثيرا قبل ان تناموا واجعلوا الله يكون اخر من تلتقون به في النهار كما كان اول من تلتقون به في بدء اليوم يصير المسيح أول من تقابله في اليوم وآخر من تقابله في اليوم هو البداية والنهاية والألف والياء والأول والآخر وإن حاولت نفسك إنها تستعفي وتكسل قل لها انهضي من رقاد الكسل وتضرعي للمخلص بالتوبة صف نفسك بالكسل لأن فعلا إحنا ناس كسلانين إحنا ناس كسلانين بنكسل عن وصايا الله نكسل عن وصايا الله إن كان الله قد طلب منك العشور العشور في الأمور المادية ألا يطلب منك العشور على الأقل في وقتك طب اليوم 24 ساعة تبقى تدي ربنا ايه اتنين واربعة من عشرة يعني ساعتين واربعة وعشرين دقيقة ساعتين ونص إلا خمسة بتقدر تدي ربنا هذا الوقت العشور والبكور وتقدر تديله البكور أول ساعة في اليوم ليه إحنا مقصرين في حق ربنا نحن نحسن التعاتب مع الله ونحسن الشكوى أمام الله من الله نفسه أنت لم تعطينا وأنت لم تهتم بينا وأنت لم تدافع عنا طب هل نحن قمنا بواجبنا حيال الله؟ انهضي من رقاد الكسل وتضرعي للمخلص بالتوبة سيبك من الكسل ده تيجي نفسك تقول ملياش نفس انام قول لها لا انهضي من رقاد الكسل وتضرعي للمخلص بالتوبة مش قادرة أصحى دلوقتي له قومي وانهضي من رقاد الكسل في الصلاة بنعتبر هذا الرقاد نوعا من الكسل الانسان الجبار يروح ناطط كده على طول من فراشه ويغسل وشه بشويه ميه ويفوق ويبتدي يصلي الى الله ويبتدي يقرا يبدا اليوم مع ربنا وينهي اليوم مع ربنا ويوبخ نفسه ويقول لها انهضي من رقاد الكسل وتضرعي للمخلص بالتوبه لان الجسد لما بينام بيتعب الروح ايضا وبيتعب الفكر وكثرة النوم بتجيب وخم صدقوني ان الشخص اللي بينام كتير بيقوم تعبان والنشيط بيقوم مفرفش كده وكويس يعني في ناس يقوم من النوم يقوم من, من كثرة النوم يبقى تعبان وعايز ينام تاني من كثرة النوم لأن جسمه خد على الوخم الدورة الدموية في جسمه مش ماشية مظبوط نايم جسده ما فيهوش نشاط لكن لما بتتحرك وبتروح وبتيجي بتدي جسمك نشاط الاشخاص اللي بيتحالوا على المعاش وبيقعدوا على القهاوي بيموتوا بسرعه لان جسدهم ما بيتحركش فاذا واحد احيل على المعاش ودخل في عمل اخر واتنشط فيه تلاقي صحته بقت احسن بيتحرك وبيروح وبيجي والدم بيجري في عروقه الحركة دايما بتجيب نشاط وبتجيب صحة الناس اللي بيناموا بيتعبوا حتى الستات في الحمل كان زمان الست اللي تيجي قبل ميعاد الولادة وتاخد لها شهرين ثلاثة نوم تتعب جدا في الولادة بتاعتها عشان جسمها ما بيتحركش لكن في ستات فلاحين كانت تبقى بتشتغل في الغيط وقاعدة تجري من هنا وبعدين تيجي تحت شجرة تولد وتكمل الشغل كتير قوي من الفلاحين كانوا بيبقوا بالشكل ده كتير قوي من الفلاحين كانوا بيبقوا بالشكل ده ما تفتكروش الكلام ده مجرد مبالغة ده في الإصحاح الأول من سفر الخروج لما طلبوا قتل الأبكار بتوع العبرانيين فالاثنين القابلتين قالوا لا النساء بيبقوا يعني جسمهم قوي فبيولدوا قبل ما بتجيلهم القابلة لأن جسمهم قوي نشيط إحنا عايزين الجسد النشيط أنا أسمع إن بعض الناس يجوا يصلوا يقول نصلي وإحنا قاعدين نصلي وإحنا مستربعين نصلي وإحنا على كرسي نصلي وإحنا على شلتة ده كلام إيه ده؟ ده كما لو كان جسمهم ده بي بيلزقوه تلزيق عشان يقف قصاد ربنا باستمرار إذا الجسد تراخى هذا التراخي تقول توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة انهضي من رقاد الكسل وتضرعي للمخلص بالتوبة يا ريت الليلة دي لما تروحوا بيوتكم تقاوموا نفسكم مهما كان وتؤدوا واجباتكم الروحية وتصلوا وتسهروا وتعبدوا وتوبخوا زواتكم وكل ما النفس تعوز تنام تقول لها انهضي من رقاد الكسل وتضرعي للمخلص بالتوبة كما بيكون في نوم للجسد بيكون في نوم للنفس النفس اللي, اللي نعسانة اللي مش واخدة بالها من واجباتها الروحية اللي يمر عليها الشهر والشهرين مش حاسة بربنا ولا حاسة بوجوده ولا بتفكر إنها تتوب ولا بتفكر تغير حياتها وهي يوم يسلمها اليوم وليل يسلمها الليل ودوامة تسلمها لدوامة وموجة تسحبها ورا موجة وبعدين تصحى لنفسها أخيرا وتقول انهضي من رقاد الكسل وتضرعي للمخلص بالتوبة ليتنا نأخذ هذا الأمر لكي نستيقظ في حياتنا الروحية نقول أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب معي نمت في حياتي الروحية واستيقظت لأن الرب معي وبيقول أنا أستيقظ مبكرا لا تأخذكم الغفلة لأنكم لا تعرفون في أي ساعة يأتي ابن الإنسان كونوا باستمرار سهرانين مناطقكم مشدودة ومصابيحكم موقودة سهرانين زي الخمس عذارى الحكيمات خمس عذارى الحكيمات السهرانين معاهم المصابيح ومعاهم الزيت ومستعدين في كل لحظة للقاء العريس إلهنا الصالح هو يعطينا هذه اليقظة له المجد الدائم إليه مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث الأبد آمين اتفضلوا نصلي